السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الا وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ طمني على احوال قلبك، هل تفقدت هذا المعنى الجديد معنى الغنى والفقر؟ في زمن يعد الناس الفقر فيه قلة المال هل حاولت أن تستشعر معنى الغنى العالي الغنى بالله ليكون غذاء لقلبك هل عشت هذا المعنى أنك كلما ازددت فقرا إلى الله ازددت غنى ومعنى أن تزداد فقرا هذا ما وقفنا عليه في اللقاء الماضي فقرا الى الله يعني حاجه الى الله هي دي قضيه يا اخوه اللي احنا واقفين معاها نتاملها نحاول ان نكونها ان ان ان ان نعتلي هذا المقام نرتفع اليه نسمو اليه مقام الغنى بالله لا الغنى بالاعراض ليس غنيا بالمال عنده مال اه بس مش غني بيه قيل للإمام أحمد الرجل يكون عنده ألف دينار ويكون زاهدا قال نعم قيل كيف قال إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن إذا نقصت وقد سمعت أحد المشايخ الدعاء يقول لا لا لا كلنا بنفرح وكلنا بنزعل بنفرح لما الفلوس تكتر ونزعل لما الفلوس تقل احنا بشر والكلام ده غير صحيح يا اخوه معلش اسمعوني لله وبتجرد بالتجرد اقول ان احنا كبشر من طبيعتنا نفرح بالفلوس بنحب الفلوس كبشر قال سبحانه وتعالى ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد من ناحيه حب الفلوس هو الانسان كده بطبعه خلق يحب المال قال سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما لكننا أمرنا أن نرشد هذا الطبع هي دي التزكية تزكية النفس ان انا اجعل نفسي غير متعلقه بالمال ممكن يبقى عندي فلوس كتير جدا بس ما افرحش بيها ما افرحش اذا زادت ما ازعلش اذا نقصت ما ازعلش اذا ذهبت احنا في اخر الحلقه الماضيه سقنا قول جميل جدا جدا جدا لابن القيم وهو بيقول ايه قال بعض السلف اذا اجتمع ابليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثه اشياء مؤمن قتل مؤمنا مؤمن قتل مؤمنا ابليس وجنوده يفرحوا جدا لما مسلم يقتل مسلم او رجل يموت على الكفر بس هو ده غايتهم وهدفهم وصلوا هدفهم ان يموت رجل على الكفر ثلاثه يفرحون بقلب يخشى الفقر قلب فيه خوف من الفقر اذا كان القلب بيخاف من الفقر بيخاف من من قله الفلوس هيلعب بيه الشيطان هيخليه يسرق ويخليه يرتشي ويخليه يشرك ويخليه نافق ويخليه يذل لغير الله وهيخليه يضيع دينه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لذلك علامة تعلق القلب بالمال علامة تعلق القلب بالمال علامة تعلق القلب بالمال أن يؤثر الموت على الفقر يقول أموت وما افتقرش يبقى كده قلبه متعلق بالمال كده بيعبد المال اللي هو يقول انا اتصور نفسي انزل من العربيه دي او اسكن في غير الحي ده او اكل الاكل ده او اللي يقول كده يبقى هو هنا يعبد المال لذلك ايها الاخوه حلك الوحيد أن تكون غنيا بالله وأن تروض نفسك على ذلك ما تقولش لا هم البشر كده لا ده لازم البشر يتخلصوا من كده إذا أرادوا أن يكونوا عبادا لله مخلصين لازم مبتلى بكده إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نطفة أمشاج أخلاط هي دي أخلاط النفس البشرية نبتليه مبتلى بها ليتزكى ربنا قال كده ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها لازم تزكي نفسك وتتخلص من هذه الأخلاق الرديئة والصفات الطبيعية السيئة وتعيش معنى التزكية أنك لا تحب المال ولا يتعلق قلبك بالمال ولا تخشى الفقر ولا تخشى الفقر طب نعملها ازاي دي السؤال نعملها ازاي دي ازاي نعمل الحتة دي بالظبط نعملها ازاي ان تزداد ذلا لله وفاقة اليه وفقرا اليه وحاجة اليه كلما ازددت فقرا الى الله ازددت غنى به سبحانه وتعالى كلما ازددت ذلا لله ازددت عزا به سبحانه وتعالى هي دي قالوا كده من عرف نفسه عرف ربه من عرف نفسه بالفقر التام عرف ربه بالغنى المطلق فلازم تبقى حاسس انك محتاج الصحابه يقولوا ايه كان لا يستحي احدنا ان يسال ربه في شسع نعله في شسع نعله يعني يسأله يسأل ربه سبحانه وتعالى يعني يسأله يسأل ربه سبحانه وتعالى في نعله إذا اتقطع يا رب فلذلك تعلق القلب بالله طب واحد غني عنده فلوس عنده فلوس كتير جدا مش عارف يوديها فين يشعر بالفقر لله ازاي أقول لك أنا الإنسان إذا مرض هل تشفيه فلوسه؟ أظن قدامنا كلنا أمثلة أصحاب ملايين وانا رايت بنفسي نماذج كثيره جدا من هذا صاحب ملايين وعنده مغص في جنبه والدكاتره مش عارفين من ايه ده واشعات وتحاليل وسافر المانيا وفرنسا وانجلترا وامريكا و... ولف الدنيا كلها ولسه المغص منغص عليه حياته الفلوس عملت ايه رايت بنفسي والله مريض عنده اسهال في مستشفى قريبه مننا ومات بالاسهال ولم يشفى منه مريض عنده صداع صداع بيجي له فجأة كده هو بيقول كده والله بلفظه يقول لما احس بالصداع ده تبقى الدنيا في عيني اضيق من خرم الابره مش طايق خد بقى مسكنات خد منومات خد مفيش هو الصداع يفضل موجود لحد ما ربنا يعافيه ساعات ويرجع له الصداع تاني اذا الانسان لا يشفى بالمال ولا بالاطباء ولا بالعقاقير ولا بالادويه انما الشافي هو الله الغلام قال له كده انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الطبيب الله هو الطبيب وقال صلى الله عليه وسلم اللهم انت الشافي لا شافي الا انت ولا شفاء الا شفاؤك اشفي شفاء لا يغادر سقما الله هو الشافي يبقى احساسك بالفقر انك تقول يا رب اشفيني قبل ما تروح للدكتور وقبل ما تعمل الاشعه وقبل ما تاخد الدواء وقبل ما تعمل عمليه وقبل كل شيء فقر اظهر فقر هي دي هي دي احفظها مني كده اظهر فقرك الى الله قبل ما تاكل دايما اقول كده وبعلمها لولادي الحمد لله انه سابنا ناكل مش الحمد لله على الاكل بس الحمد لله ان ادانا اكل بس والحمد لله انه سابنا ناكل ان امكننا ان احنا ناكل الحمد لله فاظهار الفقر في امكانك الاكل اظهار الفقر الى الله في وقوفك على رجليك اظهار الفقر الى الله في راحه البال اصل مش هيريح بالك والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم واصلح بالهم صلاح البال من يقدر عليه الا الله ومن يستطيع ان يعيش بغيره هو ده يا اخوه اظهار الفقر انك تبين فقرك يبان عليك ان انت محتاج له محتاج لربنا مهمه جدا اظهار الافتقار للعزيز الغفار ولذلك الله يغفر لمن يظهر فقره الى مغفره الله وانه لا يغفر الا الله سبحان الله العظيم أذنب رجل ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي هي دي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله قل لا إله إلا الله من يغفر الذنوب إلا الله قل لا إله إلا الله إظهار الفقر ده يا رب لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي زي اللي بيقول اروح لمين انت بس اللي بتغفر ماليش غيرك اغفر لي يا رب انت بس اللي بتشفي سبحانك اشفيني يا رب محدش غيرك يقدر يريح بالي ريح بالي اظهار الافتقار للعزيز الغفار تعالوا علامة الغنى شكله ايه الراجل الغني بالله ده يقول ابن القيم عليه رحمة الله وأما الغنى العالي فقد قال شيخ الإسلام هو على ثلاث درجات الدرجة الأولى غنى القلب غنى القلب وهو مسال سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة والدرجة الثانية غنى النفس وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءة والدرجة الثالثة الغنى بالحق وهو شهود ذكره اياك ودوام مطالعه اوليته والفوز بوجوده دول ثلاث درجات فوق بعض التلاتة عاليين قوي قوي يعني التلاتة نحتاج ان احنا نطر لهم فوق يحتاجوا الى تجرد عشان تقدر توصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن القيم يقول قلت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس الحديث متفق عليه ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة الأملاك الإنسان اللي شايف نفسه مالك يملك بيطغى إن الإنسان لا يس إن الإنسان لا يطغى أن رآه شاف نفسه استغنى شاف نفسه بقى غني لذلك إذا الإنسان رأى نفسه مالكاً يطغى مطلوب انك انت ما تشوفش نفسك مالك بوجه من الوجوه ابن القيم في نفس الكتاب بس في فقرة متقدمة قال ايه انت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف العربية اللي عندك دي او البيت او الشقة او الفلوس اللي في جيبك انت بتفكر انك انت مالك فلوسك الحقيقة انك مش مالك ده انت مملوك انت وفلوسك ملك لله سبحانه وتعالى و خلي بالك منتبه معايا الحته دي وممتحن يعني ربنا ممتحنك بالفلوس دي قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالفلوس دي مش فلوسك ده أنت وخ... ربنا اداها لك امتحان قال سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فالفلوس اللي عندك دي ربنا مبتليك بيها وكل أملاكك فالإنسان لما يشوف إنه مش مالك ده ملك ربنا يبقى خاضع للمالك كده اما اذا شاف نفسه مالك عارف عارف بيفكرني بالراجل اللي شايل صناديق ها شايل صناديق على ايده صناديق الهدايا بيبقى ماشي ازاي وهو شايل ماشي كده لانه شايل ها الطغيان ده اما اللي مش مش شايل حاجه ماشي كده فهمتني يبقى اللي شايف نفسه مالك بيطغى انت مش مالك لا تملك على الحقيقة عشان كده ليس الغنى عن كثرة العرض كثرة العرض ده فقر اللي عنده شقة هنا وشقة هنا وبيت هنا وبيت هنا وفيلا هنا وفيلا هنا وعربية هنا وعربية هنا كل المولد اللي هو ده ولسه نفسه في كذا ونفسه في كذا ده فقر فقر النفس ليس الغنى عن كثرة العرض كثرة أنواع المملوكات انما الغنى غنى النفس ان الانسان يبقى من جواه غني غني بالله سبحانه وتعالى غنى النفس يقول ابن القيم ومتى استغنت النفس استغنى القلب ولكن الشيخ قسم الغنى الى هذه الدرجات بحسب متعلقه فقال غنى القلب سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومه ومعلوم ان هذا شرط في الغنى لا انه نفس الغنى بل وجود المنازعه والمخاصمه وعدم المسالمه مانع من الغنى فهذه السلامه والمسالمه دليل على غنى القلب لان لا ان غناه بها وانما غنى القلب بالدرجه الثالثه فقط كما سياتي ان شاء الله فان الغني انما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته وفي القلب فاقه عظيمه وضروره تامه وحاجه شديده لا يسدها الا الله في القلب فاقة في القلب مهما كان الإنسان غنيا مهما كان الإنسان مالكا مهما كان الإنسان قويا فهو فقير في القلب فاقة في القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغني الحميد الذي إذا حصل للعبد حصل له كل شيء وإن فاته فاته كل شيء ابن الجوزي عليه رحمة الله في المدهش يقول ايه يا ابن آدم أنا بدك اللازم فالزم بدك فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء هي دي فكما انه سبحانه الغني على الحقيقه ولا غني سواه فالغني به سبحانه وتعالى هو الغني في الحقيقه ولا غنى بغيره البته فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات ومن استغنى به زالت عنه كل حسره وحضره كل سرور وفرح والله المستعان الى الباحثين عن السعاده هلموا الى الله كل من استغنى بغير الله فقير المتغطي بالدنيا عريان لا الفلوس ولا الناس ولا اي شيء في الدنيا المناصب مفيش حاجة تغنيك الغني بالله هو الغني على الحقيقة وكل من استغنى بغير الله فهو فقير على الحقيقة فاستغني بالله واستشعر الغنى بالله تعش سعيدا تعش سعيدا من استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح من استغنى به سبحانه وتعالى زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح عايز تفرح عايز تسعد عايز تعيش مرتاح استغني بالله ساعتها يحصل لك غنى القلب اخوتي احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله